الله ربنا وبالإسلام أحيا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين ورحم الله تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا من صلاة وصوم وزكاة وصدقة وعمرة وقيام وذكر لربنا الملك العلام وأعمال خير نافعة في كل المجالات كل عام أنتم بخير بمناسبة الأيام المباركة أيام شهر شوال بعد شهر الله المطهر شهر رمضان وها نحن بعد هذا الشهر المبارك الذي عشنا فيه مع الإيمان مظهرا وجوهرا ظاهرا وباطنا شكلا ومضمونا عشنا مع الإيمان ومع الإسلام في شهر الصيام تزودنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح تقربنا إلى الله عز وجل وتزلفنا إليه بكل أنواع القرب وصنوف الأعمال الصالحة مرة أخرى تقبل الله منا ومنكم وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بشهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يجعلنا من أهل القبول في رمضان الماضي وأن يوفقنا فيما نستقبل من أعمالنا آمين مرحبا بكم مجددا مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ضيوف على مائدة نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام نحن نزول على حديقة النبوة الفيحاء نقتطف من أزاهيرها ونتجول في رياضها كما تجول الصالحون من قبلنا فنحن في رياض النبوة نحن في حدائق النبوة نحن في ضيافة سيد الخلق سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن ضيوف على سنته نتعلم منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا ما يصلح أمر ديننا ويصلح أمر دنيانا ويصلح أمر آخرتنا ويقربنا من ربنا سبحانه وتعالى ويؤهلنا لرفقة النبي عليه الصلاة والسلام من منا لا يشتاق إلى رؤيته من منا لا يحب رفقته الجميع لعلي بهم الآن يقولون مشتاقين نحن والله جميعا نحب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نحب رفقته إذا عليك ببرنامجنا المبارك وغيره من البرامج الطيبة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس بين يدي العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته ويحيون شريعته ويرفعون راية دينه وملته هيا بنا نقف في هذا اللقاء مع موضوع اخترته ليناسب المقال المقام وليناسب الموضوع الحال اخترت موضوعا عنوانه لا تستبدلوا لباس التقوى لا تستبدلوا لباس التقوى لماذا اخترت هذا الموضوع أيها الإخوة الأحبة لأننا لم نبتعد عن رمضان بعد فما زلنا في الأيام العشرة الأول من شهر شوال وما زالت نسمات رمضان نستنشق عبيرها وما زالت أنوار رمضان نعيش فيها ونسعى في هذه الأنوار وما زلنا مطيبين وما زلنا مطهرين والحمد لله أننا لسنا من الزائغين ولسنا من المبدلين ولسنا من المغيرين ولسنا من المهزومين ولسنا من المفتونين ولسنا من المنتكسين ولسنا من الذين يرتدون على عقابهم اسأل الله أن نكون كذلك شعارنا في هذه الحلقة يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك شعارنا في هذه الحلقة اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين شعارنا في هذه الحلقة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أقول لنفسي ولإخواني وللمشاهدين والمشاهدات جميعا أقول لهم بالله عليكم لا تستبدلوا لباس التقوى أتدرون ما هو لباس التقوى؟ لباس التقوى هو ثوب القلب هو ثوب النعمة هو كسوة ربنا سبحانه وتعالى لأهل طاعته وأهل قربه ومودته ومحبته لباس التقوى هو ثوب القلب لأن الإنسان جسد وقلب والجسد له ثوب والقلب له ثوب أما الجسد فثوبه اللباس والرياش وأما القلب فثوبه التقوى استمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف في أوائل السورة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون لا تستبدل لباس التقوى لا تنزع الكسوة الربانية متى حصلنا على لباس التقوى إن المفترض الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يكون لباس التقوى قد ارتداه وتحلى به وتزيى به منذ نعومة أظفاره من يوم ما بدأوا يعلموه الصلاة علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع وإذا علمناهم الصلاة يبقى هنعلمهم الطهارة وإذا علمناهم الطهارة والصلاة يبقى هنعلمهم الصوم والصدقة والأخلاق النبيلة والصفات الحميدة يبقى هننشأهم على مائدة الإسلام وعلى حب النبي عليه الصلاة والسلام هنعلمهم أحكام الحلال وأحكام الحرام ونخلقهم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلق احنا كده بنفصل لأولادنا لباس التقوى توب القلب توب النعمة الربانية من امتى؟ من هم عندهم سبع سنين وفي ناس بتبدأ من أقل من كده يبقى التوب ده الآباء والأمهات بيفصلوه لأولادهم من بدري ومع كل سنة التوب بيزيد ومع كل سنة التوب بياخد مقاس آخر وكل سنة وكل حجم وليه اللي يناسبه من التفصيلات فالتقوى نبدأ في تفصيل ثوبها ونبدأ في ارتداء لباسها منذ تعلمنا لأحكام الحلال والحرام وآداب الإسلام وفرائضه وسننه منذ نعومة الأظفار كما اتفقنا حين يشب الواحد منا ويبلغ مبلغ الشباب الفاهمين العاقلين ومبلغ الرجال الواعين الصادقين فإنه حينئذ يفصل لنفسه بنفسه ثوب التقوى لا ينفصل عن أبيه وأمه هم اللي بذروا البذرة هم اللي غرسوا الغرس هم اللي اختاروا لك نوعية القماش وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه أبوك وأمك بيختاروا لك قماشة التقوى من وانت صغير ها أيها الآباء الكرماء أيتها الأمهات الفضليات يا ولاة الأمور يا من ولاكم الله أمر من تقومون على رعايتهم والاهتمام بهم هل اخترتم نوعية جيدة من القماش؟ وهل قمتم على تفصيل ثوب من أثواب التقوى تناسب أولادكم في أزمانهم وبيئاتهم وأمكنتهم؟ أم تركتموهم عراه؟ أم اخترتم لهم أنواعا رديئة من الأقمشة؟ وفصلتم لهم أثوابا لا تليق بأزمانهم ولا ببيئاتهم ولا بأمكنتهم في واحد بيختار لابنه من بدري يعلمه القرآن أنعم وأكرم ده أنت بدأت البداية الصح هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبقى أنت بدأت تلبسه توب القرآن هيسمع آياته ويقرأ آياته ويعيش حياته كلها مع القرآن وغيره ممكن أبوه وأمه سابوه يسمع الأغاني الهابطة ويشاهد الأفلام الماجنة وينطق بكلمات السوء النابية وينطق بالفاحش من القول ويقول ما لا يرضي الله عز وجل ويتصرف تصرفات غير الرشيدة لكن الذي عصمه أبوه بتحفيظه القرآن من ذنعمة أظفاره ده بدأ يلبسه لباس التقوى وبعد كده بدأ يعلمه الصلاة ويتدرج معه في الأحكام كما ذكرنا في أول حلقتنا يتدرج معه في الأحكام الصلاة والصيام و إلى آخره حين يبلغ هذا الشاب الذي كانت أرضه خصبة سوف تأتي الثمار بإذن الله جيدة يانعة قطوفها دانية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فاللهم يا رب أعنا على تربية أولادنا أعنا على تربية من نلي أمره من أقربائنا وممن وكل إلينا أن نلي أمرهم وأن نقوم على شؤونهم اللهم أعن الآباء والأمهات على هذه المهمة الشاقة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات اللهم رب لنا أولادنا فإنا لا نحسن تربيتهم في زماننا وأعنا على حسن تربيتهم يا رب العالمين لباس التقوى احنا المفترض ماشيين فيه من الصغر وبنكمل الطريق بعد أبائنا وأمهاتنا وهم معانا برضه وإحنا كبار بيراقبونا وبينصحونا وادينوا النصيحة وإيديهم معانا ومفيش أنصح ليك من أبوك وأمك لا تجد ناصحا أمينا كأبيك وأمك هما الوحيدان اللذان يبغيان أن تكون أفضل منهما وحين تكون إن شاء الله أبا وحين تكونين أما وتنجبون أولادا سوف تعرفون قيمة ما كان يفعله الأباء والأمهات من أجل سعادة الأبناء لكن نقول للأباء والأمهات فصلوا لباس التقوى فصلوا أثواب القلوب فصلوا أثواب النعمة الربانية لأولادكم منذ نعومة أظفارهم ولا تتركوهم عراه يعني اللي ما بيربيش أولاده على دين الإسلام يبقى تركه عاري أما اللي بيربيهم على دين الإسلام يبقى بيكسيه طب بتربيهم على إيه يوم وتسيب يوم أسبوع وتسيب التاني علمته الصلاة وسبت الأخلاق علمته الأخلاق وسبت الصلاة عل... يعني قصرت يبقى التوب هيطلع قصير مقاسه مش كويس هيبقى ضيق عليه اه هيبقى ستره وكل حاجة بس ما هوش مرتاح فيه واللي يشوفه يقول له توبك قصير ليه ده قصير عليك ده ضيق عليك لو كان واسع شوية لو كان أطول نمرة أنا عايزك تجيب التوب سابغ لابنك وبنتك الله طب وانت انت كمان لازم يكون توبك الإيماني سابغ احنا ليه سميناه توب القلب بقى لأن احنا قلنا الجسد له توب له لباس والقلب له توب طيب له لباس ربنا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا السوآت اللي هي إيه العورات عورة بني آدم احنا عارفين عورة الرجل منين من السرة إلى الركبة والسرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة فدي يجب سترها لا ينظر إليها أي أحد من الناس والمرأة كلها عورة المرأة عورة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا ينبغي أن يستر الناس عوراتهم والعورة حددها الشرع على لسان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يستر الناس عوراتهم باللباس الملابس الملابس الظاهرة حد يشوف عورتك ولا يطلع عليها لا يرى أحد عورتك ولا يطلع عليها طيب الرياش اللي هي إيه اللي فوق بقى ستر العورة اللي هي الزينة ما هو اللي يستر العورة خلاص يتأدى به الغرض طيب الرياش الحاجة اللي تبسطك في وسط الناس زي الراجل الصحابي ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يلبس حاجة كده تشرفه في وسط الناس حاجة نظيفة حاجة معتبرة دي الرياش ثياب الزينة آه يبقى هذا ما يستر الجسد في عورته ويحل الإنسان به ظاهره أمام الناس أدي الجسد طيب يقوم يقول لك بعد كده ولباس التقوى ذلك خير يعني أفضل من لباس الظاهر لباس التقوى إيه بقى لباس التقوى؟ لباس التقوى اللي هو ما يكون في القلب من الإيمان ما يكون في القلب من صدق اللجئ إلى الله عز وجل وحسن التوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به لباس التقوى في القلب هو كمال محبتك لله تعالى كمال ذلك وخضوعك بين يدي ربك الملك العلي التواضع اللين إرادة الخير للناس حب الطاعات بغض المعاصي يبقى كل هذه تسمى لباس التقوى ينبغي أن يمتلئ قلبك بالتوحيد وحب الخير والعمل الصالح بالمحبة والرجاء بالخوف بالخشية بالرهبة بالإنابة بالاستعانة بكمال الذل والخضوع لله كل ذلك يسمى لباس التقوى وهو خير من لباس الجسد معنى كده بقى نسيب لباس الجسد لا أصل في ناس بتقول إيه بتقول لك أنا هنا كويس ويشاور لقلبه وطالما هنا كويس ونضيف مش مهم بقى أغطي راسي لو كنت امرأة أو أستر جسمي والبس ملابس فضفاضة أو مش مهم أعمل الأعمال الظاهرة نقول له لا ده مهم مهم جدا الاثنين مطلوبين قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اسمع الآية اللي بعدها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الله يبقى معنى كده الشيطان وأولياء الشيطان وجند الشيطان قدامهم مهمتين المهمة الأولى ينزعوا عنك لباس الجسد لباس الظاهر اللي هو التهتك اللي هو إبراز العورة إظهار العورة يعني اللي تكشف شعرها أو تكشف حاجة من جسمها أو تبقى لابسة من فوق لتحت مغطية لكن لابسة اللي بنقول عليها محزق لابسة الملابس الضيقة ده كله من فتنة الشيطان أه والله ما احنا بنقول لا تصف ولا تشف لا بتوصف أعضاء الجسم ومعالمه ولا بتبين اللي تحت منها اللي هو نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال إن هو رأى صنفين من أمته لا ي... لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا سنة من ضمن الصنفين دول إيه نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة معنى الكلام إيه كاسيات يعني لبس... لابسات الثياب عاريات ولكن هذه الثياب لم تستر العورة لأن الثياب دي حددت معالم الجسم لأنها ضيقة بينت بروزات الجسم لأنها ضيقة أو كانت ثياب رقيقة أو قصيرة ما سترتش الجسم كله وبينت بعض الشعر أو بعض النحر أو بعض الذراعين أو بعض القدمين أو ما شابه ذلك فمن مهمة الشيطان وجنده من الإنس والجن ما هو الشيطان ليه أولياء ليه مندوبين يعني مندوب الشيطان مين بقى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في أولياء للشيطان في مندوبون عن الشيطان بيسوقون السلعة الشيطانية الشيطان نفسه يوسوس للرجل أن يترك التزي بالزي الظاهر في ستر العورة ويزين للمرأة أن تترك الزي الظاهر اللي هو بيخليهم عراه أو شبه عراه كما شرحت الآن فهذه مهمة الشيطان أن يهتك ستر الجسد الظاهر عن الرجل والمرأة طيب المهمة الثانية للشيطان وأوليائه نجانا الله من كيدهم ومكرهم أن يهتك الستر الباطن اللي هو توب القلب يخليك تبعد عن التوحيد تقع في الشرك زي مثلا مثلا يجي يوسوس لواحد كده الشيطان وأولياء الشيطان بقى من الإنس والجن وخد بالك أولياء الشيطان من الإنس اللي هم بيخدموا على أفكار الشيطان أشد من أولياء الشيطان من الجن زي إيه مثلا أنت في قلبك قلنا لباس التقوى أن قلبك مليان بالتوحيد المتقي لله أول حاجة عنده إيه من آمن بالله بالله ولكن البر من آمن بالله حقق التوحيد يجي يقول له إيه الجماعة اللي مدفونين في المساجد أصحاب القبور وحوالين منهم الأضرحة دول أولياء وبيقضوا الحاجات وبيصرفوا الأمور ويستحب أنك تزورهم وتمرخ خديك على عت... إيه الكلام الفاضي ده إيه الكلام الفاضي ده يبقى الشيطان يجي يوسوس لك فأول أنت ما تقتنع آه شيل الله مش عارف يا سيدي فلان مدد يا سيدي فلان كلام فاضي وسوسة شيطان يبقى الشيطان كده لو وصل أنه يخوفك أصل ساعات واحد إيه يقول له لا والله لا دعا عليك عند البدوي والله لا دعا عليك عند الحسين الله ايه يا عم في ايه وانت لو دعيت عليه دلوقتي لو ظلمك فيها حاجة لو دعيت عليه لو ظلمك ده ربنا يجيب دعوة المظلوم ايه اللي خلاك تخصص البدوي والحسين لقد مات رحمة الله على الحسين ورضي الله عن سيد شباب أهل الجنة وندين الله بحبه ون ونصلي ونسلم عليه ونبرك عليه في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكن ما قالكش روح عنده واعمل كذا فالشيطان بقى يقوم ينزع لباس التقوى يخلي الواحد يحصل عنده شك في التوحيد بقى يروح يتوسل بالأموات اشفي لي ابني يا بدوي اشفي لي مش عارف ايه لو الواد نجح هعمل لك مش عارف ايه ولا ك... لا لا لا اوعى اوعى لباس التقوى اهم حاجة في التوحيد حافظ عليه او التوحيد يشككك في قدر الله عز وجل اه والله ينزع لباس التقوى جاني واحد يقول لي ان في راجل ربنا يعني ي... يثبته ابتلي ولده بمرض خطير وهو في سن ريعان الشباب يعني كما يقولون فيقول أصابه مرض عضال فالأب فتن فبيقول ابني كان عمل إيه عشان يستاهل ده كله إيه ده لقد فتنه الشيطان ونزع عنه لباس التقوى لباس التقوى أنك تقول إيه لباس التقوى لما يأتيك البلاء تقول إيه قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل لباس التقوى لو جاءتك مصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك أو في أهلك تقول إيه إنا لله وإنا إليه راجعون لباس التقوى لو جالك بلاء أو ضيق أو كرب أو عسر تقول إيه الحمد لله على كل حال يعني إذا أنت تدين لله في عسرك ويسرك في منشطك ومكرهك في صحتك ومرضك في شدتك ورخائك في كل أحوالك أدي لباس التقوى فبيقول ابني ما يستاهلش كل ده كان عمل إيه عشان يستاهل ده مش, مش مهم كان عمل إيه ربنا لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وربنا لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد يبقى اللي بيغلط الغلطة دي ويقول ابني كان عمل إيه والله ما يستاهلش ده كله ده ما عملش ذنب في حياته ده المرض ده شديد عليه كأنه بيقول ربنا ظلمه والعياذ بالله اوعى كده الشيطان بينزع عنك لباس التقوى فتقول الحمد لله على كل حال اللهم اشف ابني خليه ما عملش ذنوب يا سيدي سيدنا أيوب عليه السلام ابتلي 18 سنة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 18 سنة في البلاء سيدنا أيوب بلاء ظاهر وبلاء باطن من بره جسمه ومن جوه جسمه في أولاده وفي ماله وفي أهله سبحان الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتلى وكان يوعك كما يوعك الرجلان منا يعني إذا كان إحنا نقول آه هو يبقى عنده اتنين آه هو ما يقولش آه النبي عليه الصلاة والسلام ولا إحنا نقول آه إحنا نقول الحمد لله عود لسانك الحمد لله وفي الحديث إن يوم, يوم القيامة يوم القيامة الحمادون يدخلون الجنة أسبق من غيرهم نسأل الله أن يجعلنا من الحمادين الله عز وجل على السراء والضراء وفي كل حال وبعدين يا سيدي البلاء البلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يعني الأقوى دينا فالذي يليه يبتلى الرجل على قدر دينه وقد يكون البلاء نقمة إذا كان صاحبه فاجرا أو تطهيرا له من بعض الذنوب التي ارتكبها ففيه فايدة هو يبقى هو للفاجر العربيد نقمة عليه نقمة وبالنسبة لمن اقترف بعض الذنوب البلاء يخلصه ويطهره في الدنيا قبل ما يقبل على الله فالبلاء بينظفه فيلقى الله طاهرا طيب إذا كان خالي من الذنوب وما أظننا نخلو من الذنوب وكلنا ذو خطأ كل بني آدم خطاء خليه خالي من الذنوب يبقى البلاء هنا نقمة لا البلاء هنا إيه رفعة رفعة يعني رفعة ابتلاه الله لترفع درجته كما ورد في بعض الاحاديث في بعض الاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل في الجنة مكانة معينة في الجنة درجة معينة ما يبلغها بعمله فيبتليه الله عز وجل فيصبر ويحتسب يصبر يحبس نفسه كده والحمد لله ما يقولش كلمة غلط ما يقولش ليه يا رب ما يقولش عشان ايه ما يقولش ما استاهلش كل ده ما يقولش جرى ازاي لا يقول الحمد لله الحمد لله فيصبر ويحتسب يقول يا رب عوض صبري خير يا رب اجعله ط... يا رب اجعله طهور ط- طهور لي يا رب يا رب كفر بي عني السيئات فيصبر ويحتسب مقابل البلاء فيرفعه الله به أي بهذا البلاء إلى هذه الدرجة فأنا بقول لك لباس التقوى لباس التقوى توب القلب بيبدأ بالتوحيد لباس التقوى إنك تحافظ على صلاتك علشان تنهاك عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لباس التقوى أنك تحافظ على ذكر الله اذكر الله ذكرا كثيرا في الصباح وفي المساء في السفر والإقامة في كل أحوالك يعني احنا عندنا كل فريضة لها وقت بداية ووقت نهاية لكن الذكر مليش وقت بداية وقت نهاية على طول مفتوح على مدار ال 24 ساعة فالمتقي لباس التقوى عنده أن يشغل لسانه بذكر الله لئلا يتعرض للضياع والخسران والهلاك لأن الذين يبتعدون عن الذكر تقسو قلوبهم ومن قست قلوبهم وجب عليهم الهلاك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لباس التقوى قلبك مليان بالتوحيد قلبك موصوف باللي قلنا عليه إقامتك للصلاة على أوقاتها وخشوعها ووضوئها كما أمر الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس التقوى في لسانك أن يظل مشغولا بذكر الله لباس التقوى في زكاتك فتنجيك من الشح والبخل وتغسلك من الخطيئة وتدفع عنك ميتة السوء وغضب الرب ده لباس التقوى في الصدقة وفي زي- حتى فلوسك بتلبسها لباس التقوى فلوسك لما تزكى عنها وتتصدق منها ربنا سبحانه وتعالى يغسل خطاياك ينمي مالك يحفظه من الضياع يم يمنع عنك غضبه ويمنع عنك ميتة السوء يعني يختم لك بالخاتمة الحسنة لباس التقوى في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هتتقي ايه هتتقي غضب الله ومحارم الله ودي احنا شفنا لبسنا في رمضان لباس التقوى ازاي العين والودن واللسان والايد والبطن والعقل والقلب والرجل بقينا بقينا ربانيين في رمضان المفترض بقى اللباس اللي انت شفته لباس التقوى في رمضان شفته على احسن صورة واجملها وابهاها لازم يفضل معاك في رمضان ما تقلعوش بقى ايه اللي خلاك تخلع الس- سبل للتقوى بعد رمضان اسال الله أن يثبتني وإياكم فالصيام له لباس التقوى لباس التقوى بقى في الصيام إيه يكف أعضاءك أعضاء جسمك يكف قلبك عن المعاصي عن الفحش عن اللغو عن الرفث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني لا يأتي بالكلام الفاحش ولا يتكلم بشأن النساء في الفحش يعني فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ولا يفسق لا يجهل يعني لا يغضب على الناس ولا يصيح شوف يبقى أنت لباس التقوى في الصيام لباس التقوى في الحج لباس التقوى في الحج يحط عنك الخطايا ده انت بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ونسأل الله أن يبلغني والش- والمشاهدين وإخواننا المسلمين حجة مبرورة بذنب مغفور وسعي مشكور وأن ييسر حج هذا العام لإخواننا المسلمين وألا يمنعهم هذا الفضل اللهم آمين وأن يدفع عنهم شر الأوبئة والفتن آمين لباس التقوى يدخل في معاملتك كنت بتعامل الناس في رمضان ازاي كنت لابس لباس التقوى السلام عليكم ورحمة الله ولو حد على صوته بتقول له ايه ده احنا صايمين الله يكرمك لو على اكتر يا عم انا بقول لك احنا صايمين كده ما تخليش الصيام بتاعنا يضيع ربنا يكرمك يبقى لباس التقوى في المعاملة لباس التقوى في المكاسب كنت بتتحرى الحلال والحرام في رمضان وانت في المكاسب ديا ينبغي ان يكون لباس الحلال هو السائد على معاملاتك لباس التقوى في العلاقات الاجتماعية كنت بارا بوالديك بارا بأمك وأبيك بارا بإخوتك وأخواتك بارا بأقربائك كنت وصولا لرحمك كنت محسنا إلى جيرانك يبقى لباس التقوى في العلاقات الاجتماعية مع أقربائك وجيرانك وزملائك ينبغي أن تستمر معك بعد رمضان على الصورة ذاتها حينئذ اللي يشوفك يقول إيه بقى وانت لابس التوب ده يقول إيه يقول هذا عبد الله عرفك منين بقى منين عرفك عرفك من لباس التقوى اللي نضح وظهر وبان على معاملاتك وأخلاقك وصلاتك وسلوكك وحياتك وحلالك وحرامك وحدودك وعلاقتك بالناس كلها فيقول هذا عبد الله أو يقول هذا مسلم عرفك إزاي أنك مسلم من لباس التقوى عشان كده مهمة الشيطان وأولياءه يعملوا إيه ينزعوا عننا لباس الظاهر ولباس الباطن ينزعوا عننا لباس الجسد ولباس القلب ايه بقى لباس الجسد الهدوم اللي بتلبسها تستر العورة والهدوم اللي بتلبسها بتتزين بيها قدام الناس وأما لباس القلب اللي هو قلت لك عليه امتلاء القلب بتوحيد الله عز وجل من غير شك ولا ريب ولا تردد يقين تام يعني كذلك إيه ال- الانكسار بين يدي الله ومحبة الله وخوف الله وما شابه ذلك فالشيطان مهمته هو أولياءه ينزعوا اللباسين دول بالتهتك والعري اللي احنا بنسمع عنه يا رب اهدي كل ضال وكل ضال يا رب و بتكبر الناس على بعضهم البعض وتشكيكهم في التوحيد أو ما شابه ذلك فأنا دوري النهاردة أقول لك إيه بعد رمضان أنت كنت بتعمل إيه فيه وأنا وأنت والسامعين والمسلمين جا كانوا بيعملوا إيه في رمضان كانوا يصومون ويقومون بالصيام ويقومون الليل ويقومون بالزكاة ويؤدون صدقات أموالهم ويحسنون إلى الناس ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل حاجات واسعة شفناها كلنا كل ده كنت أنت بتفصل لباس التقوى في رمضان بتاخد بتضيف لرصيد لباس التقوى في رمضان حاجة جديدة حاجة معتبرة حاجة محترمة ماركة عالمية يعني ماركة عالمية بس بقى من ال من ال من ال من ال النظام الإسلامي من من من المنح الربانية والإلهية فأسأل الله عز وجل ألا يضيع جهدنا وأن يتقبل أعمالنا أيها الإخوة الأحبة كيف نحافظ على لباس التقوى ولا نستبدله كيف نحافظ عليه لنا ولإخواننا بشكر نعمة الله عز وجل انتوا واخدين بالكم في آيات الصيام في سورة البقرة ربنا قال إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شوف ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ودي احنا كبرنا في يوم العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الصيغة على ما هداكم إلى الصيام والأعمال الصالحة في رمضان ولعلكم تشكرون النعمة نعمة التوفيق للطاعة شوف بعض العلماء يقول قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم كلنا بنفهم الآية لئن شكرتم نعمة الأكل ونعمة اللبس ونعمة الفلوس ونعمة الأولاد ونعمة الزوجة ونعمة المناصب ونعمة الحياة الدنيا لأزيدنكم يبقى فلوسك هتزيد وأولادك هينفعهم ومش عارف إيه طب ماشي جميل جميل ما بنقولش لأ آه دي كلها من نعم الله عز وجل وربنا يزيدك بركة إذا شكرت عليها لكن الأهم والأعظم إيه لئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم توفيقا إلى الطاعة يعني صمتم يبقى دي نعمة من ربنا أنك صمت صليت دي نعمة من ربنا أنك صليت تصدقت دي نعمة من ربنا أنك صدقت أتقنت عملك نعمة من الله أنك أتقنت عملك وفيت الناس حقوقهم نعمة من الله أنك وفيت الناس حقوقهم يبقى هذه طاعات فهي نعم هذه النعم اشكر الله قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قل الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الطاعة والتوفيق لما تقول الحمد لله على نعمة الطاعة والتوفيق وعلى نعمة الإسلام وعلى نعم الصلاة والزكاة والصوم وكل أعمال الخير لما تقول عليها الحمد لله يزيدك الله توفيقا بعد ما تكون بتلحق التكبيرة الأولى لا هتروح قبلها بعد ما تكون بتروح المسجد وتمل وتطلع بسرعة لا هتقعد شوية بعد ما تكون بتطلع 10 جنيه هيوفقك تطلع 50 ليه لأن ده كله بر بعد ما كنت بتقضي مصلحة واحد أو اتنين ابتغاء مرضات الله هيوفر لك خمسة وستة فترتفع درجتك لأن لما يجي لك واحد يقول لك اقضي لي حاجتي ويسر لي مصلحتي بالحق طبعا من غير تجاوز للحدود ولا انتهاك لحرمات الله عز وجل ولا تعدي على حقوق الآخرين فتقوم تقضي له ده أنت بتقول له أنت نعمة من نعم ربنا ساقها إلي إن أنا هيسر عليك ربنا يسر علي من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة فكل ما يجي لك بقى حد يساعدك على الطاعة بتقول الحمد لله الذي وفقني إلى هذه الطاعة لئن شكرتم لأزيدنكم طب أنا عايزك برضو تحافظ على النعمة إزاي من كساك لباس التقوى من ألبسك ثوب القلب من منحك ثوب النعمة إنه الله عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فالله عز وجل هو الذي أسبغ علينا ثوب النعمة ولباس التقوى ووفقنا للطاعة ولولاه ما اهتدينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يبقى أسبغ علينا نعم الطاعة طيب بالله عليك لما ربنا سبحانه وتعالى يكسوك توب النعمة تقوم انت تخلعه أو لما ربنا سبحانه وتعالى يكسو الواحد توب القلب لباس التقوى يقوم ينزعه ما ينفعش يبقى انت كده بتقول ان هو غير لائق أو ما انتش عارف قيمته لا أريدك أخي الفاضل وأريد من نفسي ومن إخواني جميعا أن يعرفوا قيمة لباس التقوى ده أنا بدي مثل يا ريته يعني يخدم القضية الواحد لما يتزوج في ثوب جديد أو في بدلة جديدة وكذلك العروس في فستان جديد يكون موافقا طبعا للشرع ما فيش أي إبراز للمفاتن فبيحتفظوا في الدولاب سنوات طويلة ممكن تيجي لمدة 40-50 سنة وكل شوية يفتحوا الدولاب آه دي بدلة الفرح ده توب الفرح ده فستان الفرح دي جلبية الفرح فرحانين بيها ويبيعوا كل اللي موجود عندهم أو يقطعوه كهن وربابيكيا ومش عارف إيه يقول لك ماليش إلا ده لا سيبه ده ذكرى ده محتفظين بيه عشانه كان يوم الفرحة طيب ما أنت يوم الفرحة لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالطاعة ده أنت يوم الفرحة لما ربنا سبحانه وتعالى يقيمك وسط الصالحين ده أنت يوم الفرحة لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بأن تكون عاملا له عاملا لله عز وجل أي عاملا في طاعته يبقى أنت حافظ على التوب ده والناس تعرفك من خلاله وأعظم توب ربنا كسنا إياه توب الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حافظ على إسلامك انت عارف الواحد فينا لما يبقى معاه فلوس جديدة وكلنا شفنا الفلوس الجديدة في العيد المعدنية والورقية حاجة بقى ايه طالعة من البنك فبيبقوا فرحانين بقى جدا وساعات انت تمسك الفلوس مستخسر تشتري بقى حاجة وتحطها في المحفظة لا ده هتتكسر في المحفظة تقوم شايلها على جنب كده ورابطها بالاستيك الله ده فلوس جنيه ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه فضة او معدن تبقى فرحان بيها قوي طيب خليك مسكت 100 جنيه مهلهله آه وامسك الجديدة بتحس بايه تقول لا دي جديدة ودي قديمة تبقى فرحان بالجديدة قوي الله طب ما هي هي ال 100 جنيه افترض مثلا انك رايح تشتري 3 كيلو لحمة ب 100 جنيه مثلا هتدي للجزار 100 جنيه قديمة ولا 150 وما احنا افترضتهم ب 100 لما تروح له بقى تقول له لا خد 100 جديده اهي يقول لك ده اللحمه ب 120 يقول له يا عم ده 100 جنيه جديده لا انت بتروح هي هي ال 100 جنيه بس فرحان بشكلها او انا عايز اسلامك يبان قدام الناس ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اعرض احسن ما عندك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده قال لنا ان احنا نبين الثياب الحلوه بتاعتنا اسلامنا يكون في احسن صوره اللي هي لباس التقوى يا جماعة اسمع معايا في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا أيكم أحسن عملا أدي في سورة الملك وبنقراها كل ليلة قبل ما ننام عشان نفتكر يا ترى التوب الإلهي التوب الرباني اللي احنا كسيناه توب التقوى ده توب النعمة توب القلب ها كان أحسن النهاردة ولا اتمزع ولا اتمزق ولا توسخ كنت محافظ عليه ولا ضيعته طب بنقرأ كل جمعة سورة الكهف فيها ايه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا يبقى بيذكرك كل يوم وانت بتقرأ سورة الملك قبل ما تنام وبيذكرك كل كل أسبوع يوم الجمعة وانت بتقرأ سورة الكهف أيكم أحسن عملا أيهم أحسن عملا طب حتى كلامك لازم يبان عليه ان انت احسن الناس لباس التقوى التقوى داخله في الكلام برضه اللي هو يقول لك ايه وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا شفت ازاي لباس التقوى يبان انك تكون أحسن المسلمين تحرص على إنك تطلع أحسن ما عندك ليه؟ لأن الإسلام نعمة لازم يبان الإسلام عليك أنا جبت الكلام ده منين؟ لازم تظهر الإسلام انت بالك اللي ما بيصليش كتم نعمة الإسلام ده ده إن كان بقي على إسلامه لأن ترك الصلاة في كلام طيب بالك اللي ما بيتصدقش وما بيزكيش رغم وجود المال معاه ده كتم نعمة الإسلام بالك اللي ما بيحسنش إلى الناس إلى جيرانه إلى أهله وما بيتقنش عمله وبيتخلف ده كتم نعمة الإسلام نعمة الإسلام اتفقنا أن هي من أعظم النعم علينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يظهر الناس نعمة ربنا سبحانه وتعالى يحب منا أن نظهر نعمة خد عندك الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه مرة تانية إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى يرى مش يرى يرى أثر نعمته عليه هو ربنا يرى سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى يرى يعني إيه؟ يعني الناس تشوف النعمة بتاعت الإسلام في كلامك الحلو في ألفاظك الطيبة في معاملتك الحسنة في أخلاقك النبيلة في صفاتك الحميدة في شهامتك في رجولتك في قوتك في صدقك في وفائك في برك في إخلاصك مطلوب منك كده إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته يلا بين الإسلام بين لباس التقوى وقول أنا مسلم طيب إيه تاني في حديث دخل مالك بن نضلة رحمة الله عليه ورضي عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان أشعث أخبر ثيابه يعني مش ولا بد شعره مش مترجل مش مهندم نفسه يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مالك أمالي أراك هكذا أشعث أخبر غير مهندم يعني ألك مال ما هو اللي داخل ده شعره منكوش وهدومه مش متنظمة وريحته مش ولا بد فمعنى كده انه مش لاقي بقى يلبس ولا لاقي يجيب مشط يسرح شعره بيه ولا لاقي يجيب عطر يتعطر بيه قال له ألك مال الحالة اللي زي كده معناه انه ما عندوش فلوس ألك مال قال نعم قال من أي أنواع المال قال يا رسول الله من كل أنواع المال أعطاني ربي من الإبل والغنم والورق الفضة يعني والذهب الله ده انت عندك كتير اهو فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه قال له إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته طب ده مع المال لكن احنا بناخدها على النعمة في العموم إذا وفقك الله وكنت مسلما والحمد لله نحن على دين الإسلام الحمد لله نحن على دين الإسلام واللهم ثبتنا عليه ها إذا أنعم الله عليك بالإسلام وقد أنعم عليك فليرى أثر الإسلام عليك فلترى كرامة الإسلام عليك ولما الناس يشوفوك على إسلام جيد في أحسن صورة يشوفوك في صورة حسنة إسلامية يقولوا الحمد لله المسلمين بخير يبقى أنت كده بينت نعمة ربنا سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحبة نريد أن نشكر نعم الله عز وجل كيف ذلك؟ قلنا بأن نعترف لله عز وجل بنعمه لكني سأقرأ عليكم بعض الأقوال الواردة في فضل النعم لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى تفضلي أختاه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته انا عندي طفل آه، شاب عنده 16 سنه مدوخني في عدم حفظ القران وعدم الصلاه صح وما بيتوضاش صح فده صعبان عليا ان هذا الشاب ده في السن ده وفي رمضان كان كل وقته للتلفزيون ما بيصليش حلو ما بيحفظش قران مش عارفه اعمل معاه ايه يعني ايه ايه الحل الوحيد اللي انا اعمله مع ابني ده انا حاضر ما عنديش الا هو بس بإذن الله نجيبك فيما تيسر في آخر حلقتنا إن شاء الله المهم المهم أن نعم الله عز وجل تحتاج منا إلى شكر قال سليمان التيمي إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره لأن ربنا الوهاب على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم اعمل اللي تقدر عليه كذلك قال عبد الملك بن مروان ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام قال أبو الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وعمله وحضر عذابه يعني نعم ربنا مش محصورة في الأكل والشرب واللبس ده أعظمها نعمة الإسلام والستر والعافية والأمن وما شابه ذلك قال الإمام مجاهد رحمة الله عليه في قول الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أما النعم الظاهرة فالإسلام والرزق وأما النعم الباطنة فما ستره علينا من العيوب ومن الذنوب وقال مجاهد ما أدري أي النعمتين أعظم علي نعمتين ربنا أنعم عليا بيهم كل واحدة أحسن من التانية إيه هم؟ أن هداني للإسلام وعافاني من الأهواء إن أنا ما كنش من أهل البدع يعني كذلك قال واحد من الصالحين كل نعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك اشكر نعمة الدين قبل نعمة الدنيا قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله كونك بتقول لا إله إلا الله دي أفضل نعمة فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء لأهل الدنيا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يحافظون على لباس التقوى ولا يستبدلونه بالذي هو أدنى سئل أبو حازم المدني زاهد أهل المدينة من التابعين ما شكر العينين قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته عينك تشوف حاجة حلوة قول عليها تشوف حاجة وحشة ما تقولش قالوا فما شكر الأذنين قال إن سمعت خيرا وعيته وإن سمعت بهما شرا أخفيته قال فما شكر اليدين قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله عز وجل هو فيهما قال فما شكر البطن قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما قال فما شكر الفرج العضو التناسلي قال يكون كما قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني يحفظ منيه من أن يضعه في الحرام قال فما شكر الرجلين قال إن رأيت حيا غبطته استعملت بهما عملا شفت ناس بتعمل شغل كويس وبتسعى على المصالح وبتسعى على الأرامل والمساكين تقول يا رب أمشي على رجلي وأعمل زيهم وإن رأيت أحدا مقته كففتهما عن عمله شفت واحد بيسعى في الشر ويمشي على رجليه ناحية الموبقات تكف رجليك عن إن هي تعمل زيه أما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضاء جسمه فذلك كمثل رجل له كساء عنده توب يعني أخذ بطرفه ولم يلبسه فلم يمنعه من الحر ولم يمنعه من البرد عارف اللي ما بي- ما بيشكرش ربنا بأنواع جسمه بأعضاء جسمه كلها عامل زي اللي مسك التوب في إيده كده يبقى لبسه لا طب هيمنعه من الحر والبرد لا طب هيستر عورته لا انت امتى هتبقى شاكر لله لما اعضائك كلها تشتغل لله عز وجل ايها الاخوه الاحبه ان لقاءنا مع لباس التقوى لقاء قد يستغرق منا ان شاء الله تعالى اللقاء الماضي سوف نتبين لباس التقوى في الدنيا له كرامه في الدنيا وانت حي ترزق وله كرامه عند الموت وله كرامه في القبر وله كرامة ساعة الخروج من القبر وله كرامة ساعة دخول الجنة لقاءنا اللي جاي مع كرامات لباس التقوى الخمسة اللي قلت لك عليها احرص على أن تستمع عليه إن شاء الله لعل الله أن يمنحني وإياك فضلها أما بالنسبة لأختنا الكريمة أم محمد التي اتصلت بشأن ابنها 16 سنة على عدم حفظ القرآن وعدم الصلاة وأنه كان يقضي وقته أمام التلفزيون في رمضان ولا تستطيع أن تفعل معه شيئا أقول لها أختاه أين أبوه لا تستقل وحدك بالتربية إن كان أبوه حيا طيب إن لم يكن حيا فأعانك الله نقول هل تربى منذ نعومة أظفاره إن كان فالمهمة تكون سهلة إن شاء الله اللي غرستيه هيبان إن شاء الله بس دي نوبة كده سكرة يعني إن الغفلة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأقول لك برضه عليك بالدعاء باستمرار قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قولي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ادعي الدعاء ده برضو قولي اللهم حبب إلى ولد الإيمان وزينه في قلبه ربي كره إلى ولدي الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين ادعي بهذه الأدعية الدعاء مهم في سجودك في ركوعك ينفع في ب- بين السجدتين قبل ما تسلمي في وقت السحر وص الصالحين الذين تظنين فيهم الصلاح وأهل الخير والعلماء أن يدعو الله لابنك فبعضهم مستجاب الدعوة لعله أن تصيبه دعوة رجل صالح أو امرأة صالحة طيب وفر البيئة الصالحة لابنك أبناء خالته وخاله وعمه وعمته وأبناء الجيران دول نظامهم إيه؟ أليس فيهم طائع لله عز وجل؟ أكيد فيه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير وفري له صحبة صالحة و- ودوري كويس ده ابنك زرعتك شوفي مين من أبناء الجيران والأقرباء عنده حد صالح اعملي علاقة بينهم ياخده معاه في المسجد يتصل عليه ياخده في درس حفظ القرآن يجي يزوره يقعد معاه هاتي له حد يحفظه القرآن في البيت إذا أمكن ذلك وكان في مقدورك خديه لدروس العلم وروحي معاه ما تقولش تعالى روح درس العلم لا قولي له تعالى وديني درس العلم انا مش عارفه اروح لوحدي فهيجي معاكي ويقعد هو عند الرجال وتقعدي انت عند النساء ويستمع ولذلك لقمان وصى ابنه قال له يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء يبقى عليك بالدعاء وتوفير البيئة الصالحة وفتش عنهم في الأقرباء وفي الجيران واعملي علاقة بينهم عليك بصحبته إلى مجالس العلم عليك إنك أنت تحببيه في القرآن بطريقة أخرى يعني القرآن مش أنا أقعد أحفظه وخلاص يا ريت في أفلام معاصرة في الإعجاز العلمي موجودة على موقع الإعجاز العلمي للقرآن والسنة اللي هو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة انزلي على الموقع ده حضرتك أو خلي حد ينزل ويجيب الاسطوانات بالصوت والصورة واعملي لابنك الإغراء ده أو على القنوات الفضائية التي تعرض بعض البرامج في الإعجاز العلمي والآيات القرآنية هو درس علوم ودرس كيمياء وفيزياء وطبيعة وعلوم الجيولوجيا وما شابه ذلك عارفها كويس لما يشوفها في آيات القرآن الكريم هيحب القرآن الكريم وهناك أمور أخرى لكن الوقت يضيق عن شرحها أرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية لك إن شاء الله عز وجل وأرجو أن يعني تنفذيه بدقة وبيسر ولين وتدرج وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يصلح لك ولدك وأن يجعله في الصالحين أسأل الله عز وجل أن يدفع عنه رفقة السوء وأن يلزمه صحبة العلماء الربانيين والصالحين من عباد الله المتقين وأن يتوب عليه وأن يأخذ بيديه إلى ما هو فيه خيره وصلاحه وأن يجعله قرة عين لك بل قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم وأولادنا وأولاد المسلمين أجمعين في الختام أيها الإخوة الأحبة لا يسعني إلا أن أقول جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومشاهدتكم وجزى القائمين على البرنامج تصويرا وإخراجا وإعدادا خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم نختم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح